أنتم للرياض فأسرعوا
وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسله المباركه مجلس الرحمه. آه، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إذا إحنا في هذه الآونة يا إخوة نمر بكثير من الأزمات التي يعاني منها بلدنا والتي تعاني منها مصر وتئن لدرجة انه والله يعني امير الشعراء احمد شوقي كان عنده ابيات كثيره تحدث فيها وكأن امير الشعراء احمد شوقي معانا لحد الان مع ان يعني احمد شوقي توفي من اكثر من 100 سنه واحمد شوقي يقول لنا ايه تعرفوا الام الخلف بينكم الامه وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة وأين الفوز لا مصر استقرت على حال ولا الإيمان دام وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلامة تراميتم فقال الناس قوم إلى ال... تراميتم فقال الناس قوم إلى الخذلان أمرهم ترامى تراميتم فقال الناس قوم إلى الخذلان أمرهم ترامى فإذا يا جماعة إحنا في أوضاع هذه الأوضاع لا تسر عدوا ولا تسر حبيبا ولا تسر صديقا ولا تسر مسلما احنا لن نتحدث في يعني امر السياسه بمنظور سياسي لاننا قناه الرحمه وحينما نتحدث في امر من امور بلدنا فاننا نتحدث بهدوء نتحدث بسكينه نتحدث بعقلانيه نتحدث بالشرع ولذلك في بعض الامور التي أطرحها على حضراتكم في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج واسمه إيه مجلس الرحمة لذلك أنا بطلب من حضراتكم أن حضراتكم تشاركوني في هذه الحلقة بمكالمات وبمداخلات أنا خصصتها لحضراتكم عشان تشاركونا بهذه الاتصالات الهاتفية لكن أنا عايز اتصالات تكون لقناة الرحمة وليست اتصالات للقنوات الأخرى التي قد تثير الفتنة بين المسلمين هناك أوضاع اقتصادية تمر بها مصر منذ أكثر من سنتين ونصف هذه الأوضاع الاقتصادية فيها أمور كثيرة جدا في أزمات كثيرة جدا نمر بها وما زالت هذه الأزمات مستمرة لحد الآن يا ترى هل هناك انفراجة في الوضع الاقتصادي المصري هل هناك استقرار في الأسعار هل هناك أزمة البنزين أو أزمة السولر هل تم حلها أزمة البطالة هل تم حلها هناك أزمة السكن أزمة الأسعار أزمات كثيرة من النواحي الاقتصادية هل بدأت تدريجيا تأخذ طريقها إلى الحل الأوضاع الأمنية التي نحن فيها هل هناك تحسن في الأوضاع الأمنية المواطن العادي هل بدأ يشعر بأن هناك تحسنا في حياته وأنه آمن على نفسه وآمن على أبنائه وبناته وزوجته وبيته وماله وعمله هل هناك إنسان في مصر يشعر بالاستقرار ويشعر بالأمان هناك كثير من المظاهرات وكثير من الاعتصامات التي نسميها نحن اعتصامات أو مظاهرات فئوية والإعلام يطلق عليها هذه التسمية إن في اعتصامات فئوية في فئة معينة من المجتمع عمال في شركة معينة أو موظفين في مصنع أو في شركة أخرى أو في وزارة معينة يطالبون بمطالب معينة هل هذه المظاهرات تخدم وضعنا الحالي في مصر تخدم قضية الاستقرار التي نحن بصددها والتي نتجه إليها ونريد أن نتجه إليها هل هذه المظاهرات تساعد صاحب القرار السياسي على أن يتخذ قرارا لصالح هذا البلد في كل يوم جمعة تقريبا في مظاهرة لها اسم معين يا ترى هذه الأسماء هي أسماء تخدم مصر وهي لصالح مصر الإعلام المصري في بعض قنواته يحاول أن يثير الفتنة بين من هو مسيحي وبين من هو مسلم مسيحي مصري ومسلم مصري إثارة للفتنة بينهما هل هذا يخدم مصلحة هذا البلد ناس بتهاجم القضاء وتروح تعمل مظاهرات عند المحاكم أمام المحاكم وأمام دار القضاء العالي يا ترى هنا خدمة للوطن إذا إحنا حاولنا أن نجرح القضاء وأن نمس سلطة القضاء هذه الهيبة الكبيرة للقضاء هل هذا يخدم بلدنا وهل هذا يخدم قضية الاستقرار في مصر حتى انه البعض يا اخوة وانتم زي حالاتي انتم مصريين واحنا كلنا مصريين وبنتابع وسائل الاعلام او بعض وسائل الاعلام اللي تستضيف وانا انتهز هذه الفرصة الحقيقة هكلم حضراتكم يا ريت ويا ريت بس اتلقى من حضراتكم اتصالات علشان نتكلم مع بعض كتير في هذه الحلقة المباركة من مجلس الرحمة أول اتصال عندنا الحاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أستاذ محمد على المجهود المضاعف وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا, رب يا رب اللهم امين عايزة أقول يقول جل في علاه محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فاحنا اساسا ان احنا عايزين الرحمه والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه ولو كانت تساوي ما ما سقى منها عبد شربة ماء وعايزه اقول كمان بفضل الله اينما ووقتما وجد شرع الله كان الشفاء والدواء لكل داء ولكل جزئيات الحياه وتحت اي ظروف ليوم الدين ولن يقوم هذا الدين ويسود البلاد والعباد الا اذا كنا في وضع يؤهلنا لتطبيق شرع الله الناس تحتمل الجوع والفزع والاضطراب في كل مكان والله لن يكون الامن الا عن نفوس امنه مطمئنه بان كل ما جاء في شرع الله فيه الصلاح والفلاح والعدل والرحمه للكل للمسلم للكافر قبل المسلم وللحيوان وللجماد وقد طبق شرع الله بالفعل على ارض الواقع حيث الحديث صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك يا حاجة شكرا جزيلا الحاج عبد العزيز من وادي النطرون السلام عليكم يا حاج عبد العزيز السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حبيبي اتفضل الله يخليك يا أستاذنا اتفضل والله احنا الموضوع بتاع مصر ده شاغلنا كلنا اكيد وبعدين الوضع ده احنا زي اللي انقسمنا الى فريقين بتوع كوره ال- ال- ده هنا وده هنا وده لا هيخدم لا مصر ولا هيخدم حد والناس في تعب ومش عاوزين الكلام ده عاوزين برضو الناس الحكومة تبقى رشيدة وتسمع كلام ال- ال- الناس العقلاء في مصر والشعب يبقى هادي كده ويشوف مصلحته ويشوف شغله ويشوف اللي في مصنعه واللي في شركته واللي في غيره عشان البلد تمشي نعم.
انما كده احنا شايفين الانقسام ده هيضر هيضرنا كلنا وضرنا فعلا فما ينفعش الكلام ده معارض وده يقول لك ده كذا وده اخواني وده مش عارف آه، ليبرالي وده ده كلام واحنا في النهايه كلنا مصريين الله مسلم يكرمك.
ومسيحي كلنا مصريين وتهمنا مصلحه البلد دي فطبعا الوضع ده والله شاغلنا كلنا وعاوزين لجنه حكماء عقلاء يمشوا البلد وي- ويسمعوا كلا- النصائح اللي تفيد بلدنا واحنا والله كده ما مش عارف نقول ايه والله رسالتك وصلت يا حاج عبد العزيز وشكرا جزيلا آه، يعني حضرتك آه، قلت كلمة كويسة جدا ان كل واحد يشوف شغله آه، مفيش داعي للمظاهرات مفيش داعي لكثرة المطالبات الحاجة التانية انك انت بتطالب بلجنة من الحكماء لجنة من العقلاء في آه، هذا البلد علشان تعمل آه، صلح بين الفريقين المتعارضين وزي ما حضرتك قلت انه فعلا آه، اصبح في دلوقتي آه، مصري ضد مصري وهذا امر طبعا آه، لا يليق بنا الاخ طارق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا استاذ طارق ازيك يا استاذ نزار ازيك يا حبيبي اتفضل انا بس عايز اقول لحضرتك نقطة مهمة جدا ان ان سنة التدافع رحمة من الله لدفع الفساد يعني لا يعقل ابدا ان رئيس جاء بعد 60 سنة من الفساد ولا يريدونه ان يغير او يصلح او او يقيم اي آه، قوة للقضاء على هذا الفساد احنا قدام قوتين قوة ب- بتدافع عن الفساد وقوة لا تريد هذا الفساد وقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالتدافع والتسابق يعني ده من اعظم الغايات واحنا لو لقينا ان في- في التاريخ آه، يعني لما نلاقي مثلا الجند التتري ب- بعد قرون او الصهيوني كان بيامر المسلم العربي يبقى قعيد الهمه ويجلسوا مكانهم حتى يذه- يذهب فياتي بالسيف ليقتلهم. يعني احنا ضاعت القدس وسلبت الم- وسلب المسجد الاقصى وضاعت حتى وصل ان الوقت المد الصفوي نتيجه ضعف الهمه فاحنا لابد ان احنا آه، نسعى فعلا للفساد فبالتالي ال- ال- اللي احنا عندنا اربع قضايا في منتهى الخطوره م- مشكله القضاء مشكله الامن مشكله الاقتصاد مشكله الاعلام نعم فدول محتاجين ان احنا لحوار مجتمعي واصلاح مجتمعي يعني كل واحد لازم من كل الاطراف يعني يتكلم في مساله ازاي نقضي على هذا الفساد اللي موجود يعني في في عندنا مثلا يعني فكر خطير قوي يقول لك ايه ان استقلال القضاء ده يعني معناه استعلاء القضاء او ان هم فوق النقد والمحاسبه من الشعب وان الحصانه دي للاسف يساء استعمالها واحنا كلنا بنعاني ومحدش يقدر ينكر ومفيش حاجه اسمها قداسه القضاء يعني احنا راينا مثلا عمر بن عبد العزيز اول ما جاء عمل ايه؟ عزل القضاه كلهم صلاح الدين اي اي قائد فعلا يريد الصلاح للبلد اول حاجه بيركز على اصلاح القضاء ما جاش عمر بن عبد العزيز وقال احنا عندنا قداسه للقضاء او استقلال القضاء او حصانه للقضاء او ان لسان حالهم ان كثير القضاة حتى اصبح فوق القانون وحتى بعضهم يصرخ ويدعي ان قرار التحري حتى عن ممتلكاته هو حمله للتشويه والاساءه بالقضاء فللاسف هذا ف- يعني يعني هو ده مخالف لشرع الله، يعني اول حاجه عملها عمر بن عبد العزيز حتى جاء واحد وقال له ده انا الحجاج بس معاييرني بقاله شهر، قال له يكفي ان الحجاج رضى عنك شهر وكان راضي عن فسادك شهر، فهو دي قوه الاراده، احنا محتاجين فعلا لقوه الاراده حوار مجتمعي لاصلاح هذه المؤسسات، مفيش حاجه اسمها ان احنا المؤسسات دي ليها قداسه او انها فوق ال- ال- ال- الاصلاح لان ال- الفساد ده بيطولني وبيطولك وبيطول كل كل مسلم ولابد ان احنا يكون عندنا اراده قويه في الاصلاح مفيش حاجه اسمها حتى القضاء انفسهم هذا في صالح القضاء انفسهم يعني احنا محتاجين كمان القضاء يشاركونا القضاء الشرفاء يشاركونا كيف نصلح القضاء اهل الامن يشاركونا بفكر امني كيف نصلح الامن نعم.
اهل الاقتصاد يشاركونا بفكرهم الاقتصادي كيف نصلح الاقتصاد اهل الاعلام يعني هذا ليس معناه ان هم يكونوا سلطه مقدسه او سلطه بعيده عن محاسبه الشعب يعني كيف استطاع مثلا صلاح الدين حين ارادوا تثبيط همته عن الاصلاح المسجد الاقصى كان 90 عام لا يركع لله فيه ركعه وكان اسطبل خيل وكانت مصر محكومه اكثر من 300 سنه بالدوله الفاطميه الشيعيه الحاقده وكانت دوله عميقه بس من 60 سنه كانت اكثر من 300 سنه ولكن كيف استطاع صلاح الدين ان يوحد صف المصريين وكيف استطاع ان هو يقضي على الدوله الفاطميه الحق- العميقه وكيف استطاع ان يقضي على من يثبطوه عن اصلاح الفساد وحد الصف بدا بال- بالثوابت القاطعات في الاسلام واخذ مقول شيخ الاسلام منهجا اللي هي فالاصول الثابته بالكتاب والسنه والاجماع هي بمنزله الدين المشترك بين الانبياء ليس لاحد خروج عنه ومن دخل فيها كان من اهل الاسلام المحض و- وبعد كده بدا في فعلا في توحيد الصف ال- المسلم وبدا فعلا في اعلاء كلمه الله وفعلا لم يسبقه علو همته ولا قوه ارادته عن الاصلاح واستطاع في سنوات بسيطه ان يحرر المسجد الاقصى بعد 90 سنه من الهزيمه النفسيه وال- والقعود النفسي اللي اصاب المسلمين و- واستطاع ايضا ان يقضي على الدوله الشيعيه الفاطميه وي- ويعيد الازهر الى اهل السنه ويوحد صفوف اهل السنه فاحنا نحن لا نريد ناس يعني عاجزين
بارك الله فيك شكرا جزيلا يا أستاذ طارق وطرح رائع وجميل آه، انت فعلا لخصت الامر في انه آه، في قضية ال- القضاء موضوع القضاء موضوع الامن موضوع الاقتصاد موضوع الاعلام وقلت انه آه، يجب ان يكون هناك حوار مجتمعي آه، بالاضافة الى آه، عجبتني قوي سنة التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فالحقيقة يا جماعة أنا عايز أقول حاجة دايما أقولها في آه، يعني مع أصدقائي وفي المجتمع بشكل عام لما بكون في مجتمع بشكل عام الموضوع اللي بيحصل في مصر دلوقتي إنه محدش عايز يسمع حد كل واحد عايز يسمع نفسه بس أنا ومن بعد الطوفان أنا رجل الإعلام الأول أنا رجل القضاء الأول أنا رجل السياسة الأول أنا رجل الدين الأول كل واحد بيعتبر نفسه الأول كل ناف- واحد بيعتبر نفسه إن هو الأفضل إن هو الأحسن وإحنا لا نتذكر نتناسى دايما قول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بيقول إيه الإمام الشافعي علشان قلبك يرتاح لأنه أنا عارف مين مشاهد الرحمة دلوقتي مش كل واحد بيشاهد الرحمة أو بيشاهد القنوات الدينية لكن أنا عارف إن حضرتك إنسان عاقل حضرتك إنسان متدين حضرتك إنسان تحب أن تسمع الكلمة الطيبة ولذلك أنت بتشوف قناة الرحمة دلوقتي أو قناة من القنوات الدينية المباركة هقول لك قول الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد أهلا بيك الحمد لله فضيلتك احمد عبد الظاهر المختص في قسم الشؤون والقران بمديريه اوقاف الجيزه ما شاء الله عليك يا شيخ أحمد اتفضل ربنا يبارك يا سيدنا ربنا يبارك في عمرك معلش يا سيدنا بقى نبيع س- يعني سؤال واستفسار نداء لفضيله الدكتور طلعت محمد عفيف بقول له يا دكتور طلعت يا ريت تبص لموظفين وزاره الاوقاف بعين الرحمه وبص لل- للعمال يعني انت زودت الامام بص للعامل الامام بيدي الدرس والعامل مربوط في المسجد يعني الموظف اللي بياخد له 900 جنيه يا سيدنا وبيدفع ايجار 500 جنيه في الشهر فدول 400 جنيه هيعمل يعني هيشوف شغله ازاي؟ انت عايز تربطه في, في, في الاداره من 8 ل 2 او للساعه 3 هتفضل هو 400 جنيه كده مرتب بعد ايجار الشقه يعيش ازاي؟ طب نقول يا دكتور طلع بص للموظفين اللي عندك بعين الرحمه احنا بنحترمك وبنقدرك والنهارده كنا واقفين واقفه قدام وزاره الاوقاف بنطالب باحترام وبادب ونقول لك يا دكتور طلعت بص لنا انت زودت للامام بص للعامل الغلبان اللي مش لاقي ياكل اللي بيتسول وبص للموظف اللي عندك اللي بيركب مواصلات يروح الاداره كل يوم بصوا للناس دي والله هتسال يوم القيامه عن هؤلاء يعني يا ريت فضيلتك يا سيدنا تعمل حلقه ان شاء الله تستضيف لنا حد من وزاره الاوقاف نكلمه نعم والسلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أحمد آه، آه، طيب اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ محمد أهلا بيك الله يخليك حضرتك والله بنفعل حضرتك بالشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي والشيخ السيد متولى عبد العال
ده في اعلام الامه بارك الله فيك والله كل الشيوخ اللي انت بتجيبها لنا والله ناس كلها عالم من اعلام مصر
الحمد لله رب العالمين ربنا يتقبل يا حبيبي ربنا يتقبل حاضر انا انا اكلم حضرتك دلوقتي واجاوب على آه، هذه المداخله الجميله آه، بس الشيخ احمد مختص شؤون القران آه، في اوقاف الجيزه آه، بيطالب آه، فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور طلعت عفيفي آه، وزير الاوقاف واحنا آه، بنشرف انه كان معنا آه، هنا على آه، مدى سنوات طويله آه، في قناه الرحمه الفاضله الغراء وهو يعني ابن وزارة الأوقاف ويناشد سيادة وزير الأوقاف بتحسين شؤون الموظفين والعمال لعل ال- هذه الحلقة تصل إن شاء الله لفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي الشيخ ناجح من المنيا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ الله يبارك فيك ويخليك
انا بتصل عشان اسلم عليك بس والله الله انا عندي يسلمك يا حاجه أستاذ.
اولى بس عشان اسلم عليك فقط بس ربنا يسلم عمرك يا حبيبي الله ده يبارك صح يا فيك استاذ ده صح بخير يا حبيبي الله يخليك الله بارك يسلمك الله فيك على شكرا.
الجهد الذي بتبذله لنا ده شكرا الله يخليك يا حبيبي بارك الله فيك الشيخ فكري سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك
ازيك يا استاذ محمد يا سجيني الله يبارك.
بارك الله فيك الله يخليك يا حبيبي شكرا
وبارك الله في الدكتور محمد حسان رب.
والدكتور محمود حسان يا رب وبارك الله في العاملين على هذا القناة قناة الرحمة الجميلة الذي يعني بالصلاة على رسول الله صلى كل الله عليه ليلة وسلم.
كده وجبة آه، يعني خفيفة كده كل ليلة كده يعني بالناس الصالحين بارك الله فيك وبارك الله في قناة الرحمة والعاملين عليها بالصلاة على رسول الله بس برجو
اتفضل يا شيخ فكري من من الموظفين اللي في الجوامع بالنسبه للجوامع والنظافه الجوامع الاخ اللي بيقول لي يعني المرتبات العاليه دي والله العظيم ثلاثه جوامع اشتكت الموظفين الى الله سبحانه وتعالى اشتكتهم الى الله لان لا في نظافه ولا في شيء ودي بيت الله وانا ب- ببلغ الرساله دي للوزير ببلغها من مواطن مسكين بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله انا ب- بقولها لك يا استاذ محمد اديني من قلبي من جوه الموظفين الجوامع في جمهوريه مصر العربيه كلهم والله العظيم ثلاثة الله يسامحهم ويرضى عنهم وأنا آسف وأنا بقول لك كلمة كمان لوزير آه، يعني التوميم يا ريت الرئيس الجمهورية مش يغير عشان خاطر رسول الله لأن ده بيحب الغلابة والمساكين نعم بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا يا شيخ فكري انا يعني عندي كده بعض التعليقات ان شاء الله على هذه المداخلات القيمة آه، لكن بعد الفاصل
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسل وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في, أخرى في مجلس الرحمة قبل هذا الفاصل كان في بعض الاتصالات الجميلة والرائعة من حضراتكم وأنا دائما أثني على مشاهدي قناة الرحمة ليه؟ لأن مشاهد قناة الرحمة مشاهد واعي مشاهد بيحب يسمع الكلمة الطيبة ومشاهد بيحب يكون هادئ ومشاهد ليس لديه انفعال وليست لديه عصبية لما بيساهم لذلك أنا يعني بحس دايما في البرامج بتاعتي بالكلام ده انه لما نعمل مثلا حوار نجري حوار مع احدى الشخصيات بلاقي انه المداخلة اللي بتجيلي من مشاهد الرحمة بعتبر ان مشاهد الرحمة قاعد جنبي قاعد معايا وانا بسأله بيجاوب على السؤال بتاعه فانا اثني على حضراتكم كثيرا ومرة يعني احد الاخوة الافاضل اتصل بيا اعتقد في رحاب الازهر يمكن اتصل بيا وقال لي يا استاذ محمد يا ريت الجماعة اللي بيتصلوا وبيعملوا مداخلات دول مفيش داعي لانهم بيقروا مثلا ورق قدامهم قلت له بالعكس المداخلة من حضرتك لها قيمة كبيرة عندي وعند كل المشاهدين التلقي من واحد مني مثلا لحضراتكم بس مش كويس اعلاميا مش كويس ان انا اقعد اقول واتكلم وكده اعلاميا هذا شيء مش كويس بصراحة احنا وانا دارس اعلام وفاهم اعلام كويس جدا جدا لكن لما انا اتكلم وحضرتك تبقى في مكالمة تليفونية معايا ومثلا معايا ضيف بيتكلم وفي حد تاني دخل وعلشان مكالمة تليفونية اخرى فبيبقى في كده حيوية وبيبقى اسمه برنامج وليس محاضرة الشيخ فكري كان بيتكلم عن نظافة المساجد أيوة أنا مع الشيخ فكري في موضوع نظافة المساجد لكن بقول لك يا شيخ فكري وأنت أخي وحبيبي أن المسجد هو مسؤوليتنا جميعا كمان مرة المسجد يا إخوة هو مسؤوليتنا جميعا طب أذكر حضراتكم بحاجة مولانا الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة تعرفوا حضراتكم أثر عنه وروي أو بعض المقربين منه أنا سمعت منهم أنه كان ينظف المسجد ومش بينظف المسجد بس ويذهب إلى الحمامات ويذهب إلى الميضة بتاعة الوضوء وينظفها بنفسه ويغسلها وينظفها ويمسحها بنفس الإمام الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة وأنا مش عايز أتكلم عن مشايخنا وعن أئمتنا وعن دعاتنا وعلمائنا ومدى تواضعهم في هذا الأمر حتى لا يقال ان انا يعني يعني بتكلم على امور او اسرار لبعض الدعاه الربانيين معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا استاذ محمد استاذ احمد احمد مع حضرتك فندم الغربية اتفضل يا استاذ احمد والله استاذ محمد هي أزمة الغلاء هي أزمة بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى هو المسعر هو الله عز وجل نعم كل إنسان تخيل إن الثورة يعني خلاص الامر جه وان مثلا الامر هيبقى فيه لا كل انسان ما كانش بيصلي كل انسان كان بعيد عن ربنا متخيل ان الحال هيتغير بتغير الثوره لا طبعا الارزاق سبحانه بتاتي من عند الله سبحانه وتعالى وربنا بيقول الايه الكريمه سبحان الله
نعم المهم المهم يا استاذ عبد كمل المهم الايه ان احنا كل ما نتقرب ربنا سبحانه وتعالى الخير هياتينا امم وحضرتك البعض بيظن من تغير الثوره ان الخير هيكون مباشره بحيث ان مثلا انا بعيد عن ربنا في امر صلاه في امر صوم في امر صله رحم في امر اي علاقه ترضي الله عز وجل ده منفصل عن ده لا لا تماما نعم.
الرزق بياتي من عند الله عز وجل بالطاعه كل انسان وانا ابدا اول واحد نراجع نفسنا بطاعه ربنا وعلاقتنا مع ربنا نعم.
ولو ان اهل انا تذكرت الايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات نعم تمام يبقى الخير اصلا بياتي من عند الله عز وجل يبقى احنا محتاجين ان احنا نراجع نفسنا نشوف علاقتنا ايه مع ربنا نحسن علاقتنا مع ربنا وان شاء الله الامر كل ده الامر ده هينتهي تماما نعم.
وشكرا لحضرتك يا فندم الله يكرمك شكرا جزيلا يا استاذ احمد الله كلام جميل تحسين علاقتنا مع ربنا طيب الاستاذ احمد من اسيوط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا استاذ احمد مرحبا يا أستاذ فاضل الله يبارك فيك والله منذ فترة تحدثنا لمشايخنا وقدوتنا في وزارة الأوقاف آه، زيادة مكافأة خريجي معهد إعداد الدعاة احنا كنا درسنا في معهد إعداد الدعاة منذ سنة 90 وبفضل الله تبارك وتعالى احنا نقوم بالعمل أكثر من 33 سنة لكن لما أنشئ معهد إعداد الدعاة حبينا نسلك المسالك الرسمية ودرسنا سنتين نظري بخلاف العملي وللأسف الشديد وزارة الأوقاف تتجاهل خريجي معهد إعداد الدعاة آه، آه، نخطب في الشهر الواحد خمس جمع وقد تزداد إلى ستة أيام الأعياد نعم.
بالإضافة إلى درسين أسبوعيا بواقع 12 وحدة بيسموها في وزارة الأوقاف يحسبوا لنا أربع خطط فقط وإن خفضنا ستة يحسبوا لنا أربعة خفضنا ثلاثة يحسبوا ثلاثة آه، بالإضافة إلى أربع درو- آه، درسين أسبوعيا في أربع أسابيع يبقى ثمان دروس شهريا وأربع خطب شهريا اسمها 12 وحدة في 5 جنيه 60 جنيه الواقع احنا بنصرف ما بين 45 ل 55 جنيه اخواننا في مع- آه، المؤه- ذوي المؤهلات العليا الخطبة الواحدة بتصرف لهم 50 جنيه آه، آه، معذرة تصرف 40 جنيه آه، في الحين ان احنا بفضل الله تبارك وتعالى حاصلين على الماجستير في علوم الشريعة الإسلامية ورغم عن ذلك لأنني أحب معهد إعداد الدعاة لم أترك معهد إعداد الدعاة يوما وأدخل بالماجستير أو أدخل بمؤهل العالية وسبق أن تحدثت مع فضيلة الشيخ سلام عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف على قناة نور الحكمة وفي باب الأمر أنكر هذا ولكن رجع في النهاية وقال نعم انكم تاخذون ما بين 45 ل 55 جنيه شهريا. الامر ليس ماديا لكن لما الاقي مثلا اخواننا يصوفوا و- ونحن في عدم مساواه هذا يحس في النفس. عن نفسي شخصيا انا من محافظه المنيا من ملاوي.
نعم.
ولكن انتقل الى اسيوط لان راحتي في اسيوط منذ 14 14 سنه ورغم عن ذلك اتحمل آه، اقول لحضرتك يعني مصاريف م- الشهر كله في خطبه واحده او في درس واحد آه، فنرجو يعني في قناه الرحمه النظر بعين الرحمه لاخواننا خريجي معهد اعداد الدعاء اقلها ان احنا نواظب اخواننا في آه، المؤهلات العليا وجزاكم الله خير الله الجزاء يكرمك.
وصبرا صبرا صبرا ونحن نصبر لكن آه، ان شاء الله يكون في آه، المساواه ولكن جزيل الشكر وتحياتي الى اخواننا ومشايخنا في قناه الرحمه ومشايخنا في وزاره الاوقاف واوصي نفسي واياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والسلام الله عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا للشيخ الدكتور أحمد من أسيوط الأستاذ وليد من دمياط السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا استاذ محمد أهلا بيك ربنا يكرمك يا رب الله يخليك اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الدكتور توفيق عكاشه صاحب قناه الفراعين طب يا رب شكرا شكرا العالمين.
شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيك آه، ربنا يحفظ مصر ومن يحب مصر دائما اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك اتفضل ازيك يا شيخ محمد الله يبارك فيك ويخليك يا رب واحييك واحيي قناة الرحمة انا اخوك احمد عبد الله وهب الوادي الجديد يا شيخ احمد أهلا بيك أهلا وسهلا
شيخ محمد اهلا بيك معاك محمد السجيني معاك والله اتفضل احنا دلوقتي ب ال... ال... النبي عليه السلام بيقول ايه يا شيخ صلى محمد الله عليه وسلم اتفضل يا شيخ احمد اتقطع الاتصال ولا ايه ي- يا ريتك والله اه، تكمل اه، فال يعني عايز اكمل بالنسبه لخدمه المساجد يعني احنا لا نريد ان تكون خدمه المساجد مقصوره على العامل او مقصوره على اه، موظف الاوقاف اللي في المسجد وانما آه، المسجد هذا هو آه، صورتنا جميعا آه، الأخ عبد الرحمن السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن
السلام عليكم عليكم السلام
اهلا السلام عليكم الله يبارك فيك اتفضل اتفضل يا أخ عبد الرحمن شيخ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اني احبك في الله أحبكم الله يا حبيبي واحب الشيخ محمد حسان والله وكل المشايخ اللي بيجوا على قناة الرحمة شكرا يا حبيبي بارك الله فيك الله يبارك شكرا شكرا يا رب شكرا شكرا على اتصالك الشيخ محمد من الدقهلية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ محمد يا سجين الله يسلمك ويبارك فيك يا رب بارك الله فيك اهلا وسهلا
الاخ اللي بيتصل على عكاشه ده ما عادش يتصل على قناه الرحمه بتاعت الغلابه والمساكين أه، طيب ما- ماشي يا- ماشي ماشي يا حبيبي ماشي انا انا ارد عليك دلوقتي اتفضل في اتصال اخر الاخ احمد من بني سويف سلام عليكم ايوه يا استاذ محمد معلش في حاجه نسيت اذكر حضرتك بيها اتفضل يا شيخ احمد اه يا مولانا انت عارف يعني انا بعمل المرتبات قارئ الصوره يا شيخ محمد بياخد 60 جنيه نعم 60 جنيه عضو المقرأة 60 جنيه مم.
اللي فاتح كتاب يا سيدنا 75 جنيه في الشهر
نعم عايز اقول للشيخ فكري بقول له يا شيخ فكري العامل لو بياخد قدره اللي يكفيه ما هيسيبش المسجد العامل بياخد 500 جنيه عنده طيب.
خمس ست عيال هيوكلهم منين؟
طيب.
فبيضطر يا مولانا تسيب المسجد وشوف عامل تاني عشان ياكل من من الحلال طيب وصلت الرساله يا شيخ احمد بارك يعني الله فيك رساله للشيخ فكري نعم ب- بارك الله فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك احنا بس مش عايزين اه، انا قلت واشترطت عليكم في الاول ان احنا هنعمل اتصالات لكن قناة الرحمة اتصالاتها لابد ان تكون هادئة لابد ان تكون هادفة اه، تبتعد عن التوتر تبتعد عن الانفعال واحنا لحد الان كويسين مش عايزين اه، يحصل اي اشتباك اه، بين حضراتكم اه، واي اختلاف وانا آه، كنت قبل الفاصل قلت لحضراتكم انه آه، اذكركم جميعا آه، بقول الامام الشافعي لكن الاتصالات بقى اعمل ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أستاذ محمد زي حضرتك الله يسلمك ويخليك يا رب أهلا بيك الله يحفظك ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب يا رب يا رب بارك الله فيك أنا كنت عايز بس أقول يعني إحنا دلوقتي محتاجين بعد الثورة لدور الدعاء يعني فعلا أي مسجد تدخله بتلاقي مكتوب آه، آه، يوم السبت درس فقه يوم الحد درس مش عارف ايه والكلام ده كله كلام على ورق يعني كان آه، في ال في ال في ال- العصر القديم كان اي مثلا درس او اي كده كان بيتخاف من امن الدوله ومش عارف ايه وبتاع دلوقتي خلاص ما بقاش في الكلام ده فمحتاجين فعلا ان احنا نرجع لديننا نعم لل- ل- ل- للدعاء اللي هم ال- يعني بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى و- وحاجه تانية كمان ان المفروض وزاره الاوقاف يبقى التعيين بالكفاءه ما ما يبقاش اللي ايه يعني مجرد ان ان الامام مثلا بيخطب خطبه الجمعه عشان يقبض عشان مجرد مرتب بس او حتى الامام نفسه وممكن تلاقيه ما بي- بيحضرش في كل الاوقات فيعني ربنا يبارك فيك يعني ده كان بس آه، يعني اقتراح مني وربنا يقدم مساء الخير ان شاء الله الله يكرمك ويبارك فيك يا شيخ سيد يبقى إذا في اتصال آخر الأستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أستاذ أحمد اتفضل يا أستاذ أحمد ازيك يا شيخ محمد الله يبارك فيك ويخليك يا رب اتفضل يا حبيبي معاك احبك في الله يا اخي أحبكم الله الذي أحببتنا ب- فيه بقول لحضرتك ان
اتفضل ان اللي يحب مصر يا شيخ محمد نعم.
ما يخربش في مصر الله يكرمك يا سلام جميلة يعني خالص المفروض احنا نحافظ على م- ممتلكات الدولة والمنشآت العامة والمنشآت الخاصة
نعم ويبقى في لجان شعبية يا شيخ محمد عشان نحافظ على بلدنا نعم الله يكرمك يا شيخ أحمد.
وربنا يعوم مصر ان شاء الله والدكتور مرسي بندعو له يا رب عشان ربنا يوفقه كده ان شاء الله وينهض بال- بالنهضة باذن الله
الله يبارك فيك يا شيخ أحمد شكرا جزيلا آه، اتصال من المملكة العربية السعودية السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله احنا كلنا بنحبك في الله يا استاذ محمد بس كنت اتمنى بس المداخله الاخ اللي كان بيتكلم على توفيق هذا انا احساس ان كان بيتكلم في موضوع ثاني غير اللي انت فهمته ابدا الله يخليك.
يعني اه ما انا انا قلت والله يعني كان- ما كان ودي طاقته عليه ابدا الله يخليك يا ربي كان نفسي تكمل لان كان بيتكلم اكيد في ل- ل- لنا الق- لطيارنا لحبنا القناه كل لان قناه الرحمه ما بيدخل على احد الا الناس الجيده الطيبه والله ايوه الله يكرمك بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا لك يا الله يصلح حالك ويبارك فيك يا حبيبي ايه اللي يعني الاتصالات والله شرحت صدري جدا جدا جدا هذه الاتصالات وانا قلت لحضراتكم برضو يعني انا نفسي بقى اقول لكم آه، قول الامام الشافعي آه، اللي هو يعني بيريح القلب فعلا قولي صواب يحتمل الخطأ رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب انت حضرتك عارف تمسكك برأيك نابع من ايه معلش ما تزعلش مني بس آه، بعد الاتصال اخ وليد سلام عليكم ازيك يا استاذ محمد الله يخليك وبارك فيك كل سنه وانت طيب يعني احنا بنسعد ان بنشوفك كده يعني نتعود ان احنا بنشوفك ب- في الاثنين والثلاث فدي الحلقه دي يعني سعداء ان احنا شفناك يعني بالليل يعني ده- ده شرف ليا والله عظيمه يعني شرف ليا والله بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد ايوه آه، يعني في الاونه الاخيره دي إن الناس برضو بتدخلوا في المساجد في شؤون ال- ال- الامام او الخطيب او وبعد في يعني هرج ومرج في اغلبيه المساجد فبرضو دي يعني برضو ملحوظه يعني برضو الح- حرمات المساجد دي لها وضع خاص كده بالنسبه ليه يعني ايه برضه عايزين لفته كده من آه، الاستاذ محمد قوي قوي قوي الناس اللي هي طبعا بت- بتتكلم في حاجات مش ليه احسن المساجد دي لها حرمات امم يعني حرمات وانا برضو بطلع واحد يتكلم على المنبر يدخلني في انا عايز واحد دعاة حقيقيين نسمعهم نتعلم منهم القدوة الحسنة صحيح مم. صحيح بارك الله فيك شكرا يا شيخ وليد والله مداخلات جميلة آه، ورائعة جدا آه، انا بس عايز يعني اوصل الرسائل اللي وصلتني ال- النهاردة من خلال هذه المكالمات الطيبة لعالمنا الفاضل الجليل وهو صاحب القلب الرحيم فضيلة الأستاذ دكتور طلعت عفيف وزير الأوقاف اللي جماعة بيطالبوا حضرتك بزيادة مكافآت العمال والموظفين في وزارة أوقاف بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم حتى يعني تقترب أو تتساوى مع السادة الدعاة الأفاضل الشيخ الدكتور أحمد من أسيوط بيطلب من حضرتك يا دكتور زيادة مكافأة خريجي معهد إعداد الدعاة وبيقول إن معايا دكتوراه ومع ذلك أنا أفتخر كثيرا إن أنا أيضا خريج لمعهد إعداد الدعاة أيضا اللي يعني يعني كثير من المداخلات اللي الحقيقة يعني إحنا لم نعد لها وحتى الموضوع لم نعد له بس هو سبحان الله الظروف جت كده الأخ محمد سلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا أستاذ محمد يا أهلا بيك أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب فيك وارفع قدرك و... وبحب بقرار الرحمة بحبها في الله وبحبها في الله الله يخليك شكرا أنا بس عايز رسالة يا أستاذ محمد للمعاقين الموظفين اللي الدولة أصلا مهملهم خالص وخاصة المعاقين في الدقهلية اللي كل المعاقين في المحافظات بتعينه إلا معاقين الدقهلية وموظفين الدقهلية ليه مش عارف بناشد الاستاذ الدكتور الدكتور محمد مرسي وانا عارف ان هو انسان رحيم واب فاضل والله العظيم الراجل ده فعلا ربنا يا رب يقدره على تحمل المسؤوليه بناشده بناشد رئيس الوزراء الاهتمام بمعاقد الدهليه وخاصه المكفوفين يا استاذ محمد اللي اتخرجوا من كلياتهم ومش لاقيين شغل هيعملوا ايه ان لم يعني ان لم ينصرهم الله ويرزقهم ثم يعني يهتم بهم المسؤولين فبالله عليك لا تنسى المعاقين ولا تنسى المكفوفين وجزاك الله عنا كل خير شكرا يا حبيبي يا رب تكون رسالتك وصلت ان شاء الله من المعاقين بتعيينهم يا رب تكون وصلت ان شاء الله الاستاذ محمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معاك محمد مسعد من دمياط يا استاذ
طيب يا محمد انا عايز اسمع بقى انا عايز اسمعك يعني ايه اللي يبدو انه شبكات او حاجه زي كده فعاود الاتصال بيا مره اخرى اذا قدرت ان شاء الله باذن الله فانا عاوز يعني بس أر... طيب الاخت ام عامر يلا مش عارف اتكلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك استاذ محمد الله يبارك الله خيرا يا رب بارك الله في هذه القناه الطيبه المباركه يا رب شكرا جزيلا استاذنا الفاضل يعني سبحان الله العظيم على قدر تقديرنا لله سبحانه وتعالى على قدر ما يجب علينا ان ان ايضا ان يعني نقدس شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والمساجد هي شعيرة عظمى من شعائر الله فعلى قدر تقديرنا لله على قدر تقديرنا للمساجد والعاملين في المساجد يعني سواء من عامل النظافة إلى الإمام إلى يعني أي أي أيا كان يعمل في المسجد العلماء أهل العلم الذين يعطون الكتاتيب يعني وكذا يحفظون القرآن يعني هو بمثابة الرمز العظيم للإسلام المدرسة الربانية والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فعلينا أن نقدر كل من يعمل في المسجد وبالتالي علينا أن يعني كما تفضلت زيادة أجور فرضا عاملين النظافة أو الأئمة أو كذا يعني هذا والله أعلم فالله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني إن صح وقدرت هذه المساجد وبالتالي يقدر أهل العلم فيها فبالتالي يؤخذ منهم العلم الرباني الصحيح ويكون كل من يدخل المسجد لا يخرج إلا بقيم إسلامية عظيمة يفعلها خارج المسجد كما كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض هذا والله أعلم شكرا الله شكرا بارك الله فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك مش عارف أقول إيه يعني أنا سعيد جدا جدا جدا لم أتوقع أبدا أنه هذه الحلقة تأتيني فيها هذه الكمية الكبيرة من الاتصالات ومن المشاركات ومن المداخلات الرائعة الجميلة لكني طبعا يعني أنا عارف دول مشاهدين قناة الرحمة وأنا عارفكم كويس وأحبكم في الله وأراكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نصح النبي لصحبه أيام